أقول يا سلام عليك يا زمن بتميل على الحيوين وترفع رخاص التمن وترخص الغليل
صباح الفل
يا سلام عليك يا سلام عليك يا الزمن يا سلام عليك يا الزمن يا سلام يا سلام عليك يا سلام عليك يا الزمن بتميل على الحلوين وترفع رخاص التمن وترخص الغليل بيقولوا الصبر حلو وادي احنا يا زمن صابرين واحنا عبيدك يا ربي ولغيرك هنشكي لمين ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احباب ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احبابي سنين تعدي وانا بدي ليه ناس بتاخد ما بتدي سنين تعدي وانا بدي ليه ناس بتاخد ما بتدي ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احبابي أغلى من شركة ابن الشيخ اسمع قصة جديدة هقول جالك من شركة ابن الشيخ اسمع قصة جديدة هقول جالك قصة جديدة بلحن جديد حصلت حقيقة وبالتأكيد قصة جديدة بلحن جديد حصلت حقيقة وبالتأكيد وصاحب الشركة حبيبي محمد ابن الشيخ ده أبوه أحمد ومن البلد الحلوة الليلة علشان ابننا قصة جميلة وتحية خاصة للشباب وتحية خاصة لمتر هيلة وتحية خاصة للعجازية وتحية خاصة لبلد الأثار ما ننسى السكارة يا إكرام وتحية خاصة لبان سويف وعزبة الباشا ألف تحية ضيعت عمري وشبابي على ناس فاكرهم احبابي سنين تعدي وانا بدي لناس دول اعز الجرايم انا كنت فاكرهم احبابي طالع العشم فيهم خايف طالع العشم فيهم خايف طالع العشم فيهم خايف طالع العشم فيهم خايف سمعوا له الصلاة على النبي القصة اللي هقولها الليلة دي ومعانا مهندس شركة ابن الشيخ وصراحة أنا لفيت البلاد دي كلها بس أول مرة تقابل بلد بتسمح قصة أنا شايفكم قاعدين كده يعني القعدة السلطنة صلاة النبي زي المولد اللهم صل على النبي فأنا روح أروح السلطن معاكم الأول كانت الناس طيبة وكانت الواحدة من دولت عارفة حدود ربنا حق المعرفة النهاردة بتلاقي راجل بره يقول أنا مين وتخش بيته تلاقيه بيغسل لها المواعين لابس العباية وماشي موزون تخش بيته تلاقيه في مراته زي رجل كانون اللهم اجعل كلامنا خفيف عليهم قول يا رب زي انا ما قلت قبل كده في القناة الاولى الشيخ عمال يخطب على المنبر فلقى الناس بتنعس منه فقال يا سيدنا اللي بتناموا اللي مراته مزعلاه يقوم يقف فالجمع كله قام وقف الا واحد بس فالشيخ قال له اشمعنى انت ما قمتش ليه قال له يا فضيله الشيخ مش قادر اقوم ده كسران ظهري الراجل يا اخويا راجل غلبان بس مراته زي لهطة القشطة وخلي بالكم اليومين دولت شعب مصر بيحب الجمال شوية الواحد يبقى يقول لك اول نظره حلال ويقعد يباح لك نص ساعه شوف اسمع الراجل دخل على زوجته صباح الخير يا حسنات صباح الخير يا فرحة
بقول لك ايه يا حسنات نعلن يا فرحة بيضلها على عينك
وما بقول لك هنا تعالي الناس بتاكل وتشرب واحنا غلابه الناس في متر هنا بتاكل يوم لحمه ويوم سمك واحنا غلابه يا وليه وانا اعمل لك ايه انت يا اخويا ما انت السبب يا فجر يا ابن الفجر
الناس تاكل تحلو وانت تاكل تعملي زي بتوع الصرف المغطي ما انت ما جيت عامل زي كيس القطن اهو
مخصوم منك خمساية انا بتقولي ايه بتقول حصبر عليك يا زمن ولا حشكي من حالي ما غنت معروف يا زمن بتخلي الرخيص غالي الحلو فيك قليل يا الزمن اما الرخيص مالي يا قايل الله قبل ما تقول الله الله كانت على على بالي يا زماني يا السمني ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي النبي صلي صلي ما رجعنا تاني للقصة نشوف فرحات راح يعمل ايه ولد وبنت كانوا حيلتهم هما اللي جم من اسمتهم ولد وبنت كانوا حيلتهم هما اللي جم من اسمته ولد وبنت كانوا حيلته هما اللي جم من اسمته ولد وبنت كانوا حيلته هما اللي جم من اسمته ولد وبنت كانوا حيلته هم اللي دون من اسمتهم كانوا في الرضا دايما عايشين فرح وفي بيوتهم سلاطين كانوا في الرضا دايما عايشين فرح وفي بيوتهم سلاطين كانوا في الرضا دايما عايشين غلابة في بيوتهم يا ناس سلطي غلابة في بيوتكم سلطي غلابة في بيوتكم سلطي صلي بقول لك ايه يا ابني نعمل يا ماما
الله يخرب بيتك صوتك جميل الله يعني احنا غلابه وحلتنا من الدنيا ولد وبنت ما فيش غيرهم بقول لك ايه يا فرحات والنبي من سمى النبي نبي على رأي اللي قال انا شبط خدار بخرد سته بالعدد فسبعوا له كبر خذ الحرام على الحلال خذ الحرام كتر خذ الحرام على الحلال لا لا لا لا، الحرام يبقى اختاره انا جريه يا وليه احنا غلابه صح وفجرة صح صباح الفل لكن سعد اليتيم بيقول في الحريم بيقول سوق الحريم أبخات وانت وبختك فيه جميلة والطبع مايل بجمالها هتعمل ايه احذر تناسب الواطي نسبه هتتعب فيه ده بنت الواطي واطية والعالم بتوطيه وقت الزعب بتعف الراجل وما تبقى عليه وتشوف اللي يوجعه فين وتشلع وتفضح فيه اما النصبت الاصيل نسبه هتفرح بيه بنت الاصيل اصيله والواطي بتعليه وقت الزعل عمرك ما تعيب وتهول صعاب الراجل عليه اسمع مثل هقوله شوف سعد اليتيم قال ايه الراجل ده بحر مطلوب والست جسر بتلمه ده يبقى عديم الكرامه اللي يناسب خسيس ويحط ايده في ايديه قال ده الكلام ده حلو قوي قالت امال ايه فبصته كده وقالت له ايه سيبك من الفضل ولا يهمك وبصته كده وقالت له ايه كلموني تاني عنك فكروني فكروني كلموني تاني عنك فكروني فكروني صحوا ما يشوف الشوف القلب وفي عيون رجعوني الماضي بالعيون وفي حنانك وبعنك وبأسك وافتكرت فرق وياك قد ايه وافتكرت يا من يا روحي بعود ايه بعود ايه بعود ايه بعد ما ندرك اني قدرت انسى بعد ايه ايه ايه
ابو العروسه صلي كل ساعه تعالى عشان ابو العروسه قول يا عم يا عم قول يا عم يا عم قول يا عم يا عم قول يا عم احنا ولاد الشرق يا عم قول يا عم يا عم قول يا عم يا عم يا ليل ليل نادي يا ليل ليل نادي يا ليل ليل نادي يا ليل انا رأى الحب سكر سكر مثلنا انا رأى الحب سكر صلي صلي ابو العروسه راح اصوم حي اصوم ايه راح اصوم اه جاي اصوم إيه راح اصوم حي اصوم صلي صلي صلي صلي صلي صلي كله كله ايه صلي على العدنان كله كله ايه صلي على العدنان ولاد الشيخ يا عم ولاد الشيخ يا عم صلي صلي صلي صلي صلي صلي بني سويف عزبة الباشا شندية متر هيلة سقارة الصعيد الندع يا عم قول يا عم قول لي يا عم عزبة ابو مسلم ابو مسلم البدرشير قول يا عم ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه صلي صلي صلي صلي صلي صلي بقول يا عيني على اللي انجرح ومش لاقي لجرحه طبيب يا ما ناس مجروحة والله مين اللي ما انجرحش كلنا مجروحين يا عين عليا الطلاق انا اول واحد اتجرحت واول واحد مسكت فلوس واتجرحت سهران يقول الاه يا سيدي علي يا زين العابدين والجرح مش لاقي له دواء قال لي كواكب حب قال لي كواكب جرح عندي دواء موجود قالوا العناية صدف انا قلت للموت انا قلت للموعود سلك سيدي علي زين العابدين انضرب ضربه ملوش حدود يا داخل طريق النبي في السكة السليمة وسوق في طنطا شيخ العرب سيد إبراهيم فدي فدي سوق جرح تاني هو لسه قلب طن الأولاني أروح له تاني هو لسه قلبي نسي جرحه الأولاني غلطت مرة وقلت على الرخيص جاب قلبي طوالي وقلت نفسي أزورك يا يا غالي من النهاردة هنروح نزور ونشوف النور هنروح نزور ونشوف النور هنروح نزور ونشوف النور هنروح نزور ونشوف النور صح صح صح صح فوق صح صح صح صح فوق الأدب الأدب والذوق الأدب والأدب والذوق مرجوعنا تاني لفرحات سيئة دلال عليك في جواه ومش عاجب جلعي الشمعة بصل فوق للغنى والجاه اه من حرم اه يانا منه متجنى ابونا ادم طفش منه سيئة ده انا القى عليه حسنات ومش عاجبك عيشت جماعة بصل فوق للملاكي بصل فوق للغنى والجاه وكان كتير ده على فرحة وكان كتير ده على فرحة ساعات تقول له انا حسنات انا عايز ادست من البلوزات وراجل غيا ناس اجره بسيط ما يكفيهاش والله طلبات ما يكفيهاش والله طلبات ماشي يفكر يا ولدا مسكين والهم الدنيا فوق دماغه ماشي يفكر يا ولدا مسكين والهم الدنيا ملاك على عربية ملاكي العربية راحت خبطة على عربية ملاكي العربية راحت خبطة عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني عيني يا عيني يا عيني وهو ماشي على طريق زي طريق البدرسين العربية خبطته أتاري سايق العربية ده صديقه شهيد أخده في العربية وراح على المستشفى في البدرسين سلامتك يا فرحات سلامتك يا حبيبي قال له مين شاهين وانت راكب ملاكي قال له يا سلام عندي ملاكي وعندي في حلوان مفرختين ثلاثة وفي ريح مصنع الاسمنت عندي وعندي قال له يا صاحبي خد العنوان قال له يا صاحبي خد العنوان قال له يا صاحبي خد العنوان روح على بيته طمنه كمان قال له يا صاحبي خد العنوان قال له يا صاحبي خد العنوان قال له يا صاحبي خد العنوان روح على بيته طمنه كمان روح على بيته طمنه كمان روح على بيته طمنه كمان له عربية مضل وشيك هتروح على أغلى بوتيك له عربية موديل وشيك هتروح على أغلى بوتيك وخد هدايا حلوة وشيك وبسرعة راح على بيت فرحات رنت جرس فتحت حسنات سلم عليها وقال سلامات جمالها مغري وليها نظرات جمالها مغري وليها نظرات فتحت الباب وقالت له مين قام قال لي انا اسمي شهيد وحكى لها عن اللي حصل وفات وقال لها اقبلي مني خمس تلاف خدهم مني زوجك يا هانم مسامحني ومالوش لازمة كتير سؤالات حسنات جمالها جمال مغري ورموش عينيها تلوح دغري حسنات جمالها جمال مغري ورموش عينيها تلوح دغري اول ما شافت المال دغري اتعلقت بغرامها معاه اتعلقت بغرامها معاه على الاصل دور بنت الاصول على الاصل دور بنت الاصول ده ربنا في المصحف بيقول ده ربنا في كتابه بيقول ما دنيا الا متاع وغرور ده ربنا في كتابه بيقول ما دنيا الا متاع وغرور لكن الزمن ده اه يا زمن الراجل الحلو مالوش ثمن لكن الزمن ده اه يا زمن الراجل الحلو مالوش ثمن الراجل الحلو مالوش ثمن السبع نهدي يا ناس حيله والكلب جام هز في ديله الواطي واطي مالوش اساس وبيت الظالم ما بيعلاش واذا علم ما بيستلاش بيت الظالم ما بيعلاش واذا علم ما بيستلاش يا ظالم ما تصح النور بكره يا ظالم يجي لك يوم يا ظالم ما تصح النور يا ظالم ما تصح النور ظالم ما تصح النور يا ظالم ما تصح النور امك المراس خواتك البنات يلا بتطلع الجني بجني يا واكل مراس خواتك البنات يلا بتطلع الجني بجني يا ظالم نفسك اصحى لك يوم مهما يطول الليل يا اخويا هيجي والله اذان الفجر ومهما يطول العمر انا وانت انا وانت داخلين القبر اعز حبايبك حيشيلوك وفي قلب التربة حيوضعوك ولو فضلوا معاك مش هينفعوك واللي هينفعك الحي الذي لا يموت الحي الحي الذي لا يموت الحي الحي الذي لا يموت أي الحي الذي لا يموت أي الحي الذي لا يموت صل حد يقدر يقول مانيش رايح أبدا آخر ده كله هتروح محافظة القطنية مش هتاخد منها غير قطنة واحدة لو عندك مليون جنيه خلي بالك اللي متغطي بيها ايه عريان